بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين عاوز اكلمكم عن الروح القدس نار اراجع شوي احنا موضوعنا امتلئوا بالروح وصية كتابية عزها وقت الصوم وقلنا اسهل حاجة تفكرنا بالروح القدس التشبيهات اللي جت في الكتاب نقطة المية والزيت والنار والحمامة والريح كل ده بنتعرض له يمكن يوميا وقلنا لما نشرب مية نقول املاني بروحك لما نشوف زيت نقول نورني بروحك لما نشوف نار نقول الهبني بروحك لما نشوف شوية هوا نقول حررني بروحك ولما نشوف حمامة نقول فرحني بروحك وفهمنا ان الامتلاء معناه ان الموضوع ياخد العمر كله كلنا فينا الروح القدس بس مش مليانين وفرق واحد عن واحد هو درجة امتلاءه مليان أكتر يبقى عنده سلام أكتر عنده حب أكتر عنده فرح عنده وداعة مليان أقل العصبية تطلع والإدانة تطلع والغيرة تطلع واللخبطة كلها تطلع وقلنا الكتاب زي ما قال امتلئوا بالروح قلب قصاد منها لا تطفئوا الروح لا تقاوموا الروح لا تحزنوا الروح عشان احنا ساعات نعمل دي ما نعملش دي تعالوا نتكلم عن تشبيه النار لانه ده لو فهمناه برضو يمكن تفرق معانا طول العمر يعني ايه الروح القدس نار الاول جت في ايات محددة لما في اعمال اتنين ظهرت لهم السنة منقسمة كأنها من نار واستقرت على كل واحد منهم تعبير استقرت دايما مرتبط بالروح القدس لأنه جه على الحمامة يقول استقر على رأس المسيح وتقال يكون معكم وثابت فيكم ودي فكرة الختم أو عشان كده ساعات نسميه سر الايه التثبيت يعني الروح القدس مستقر خلاص لكن ده ما يلغيش انه ممكن ما يكونش مليك تكون طفي تكون بتقاومه تعبير تاني قاله القديس بولس قال إلهنا نار أكلة احنا جوانا نار نار ربنا جوانا اللي هي روح ربنا ربنا يسوع قال في لوقا 12 جئت لألقي نارا على الأرض الآباء قالوا كان يقصد الروح القدس ماذا أريد لو اترمت يعني مش عاوز أكتر من أنها تبقى ولعة ولعة يعني إيه يعني مليانين بالروح اقول لكم حاجة انا كل ما اشوف سوريا مطفية الحياة بتغاز من الشماس ببقى عاوز اقول له طب دي هتبخر ازاي دي لما تجيب مثلا فحم طب ما انت لازم تسخنه تفكرني على طول بخطيتي انا بالملء الروحي ان انا ممكن اكون بصلي وانا مش سخن كلكم فاهمين طبعا بالذات الشمامسة لو ابونا خد البخور وحط على فحم بارد ما يعملش حاجة فهمتوا الفكرة فأنا لو أنا بصلي كلام بس والقلب بارد ولا له معنى فاهمين إنما لو الفحمة نفسها ولعة كل حباية بخور هتطلع ريحة حلوة يبقى كل جملة في الصلاة هتفرق لو إيه لو القلب سخن يبقى أول معنى يفرق معانا إن إحنا نكون سخنين في محبة ربنا الروح القدس نار يعني ربنا بيحب السخن ما يحبش البارد ليتك كنت حرا او باردا باردا هنا بمعنى لو ما تعرفنيش خالص معاك عذرك لكنك فاتر دي اسوأ حاجة اذا الفطور مرفوض عند ربنا انا مزمع ان اتقيأك من فمي لكن الحرارة هو ده المطلوب حارين في الروح عابدين الرب أول نوع من النار أو أول فكرة النار بتعملها إيه؟ نار التبكيت يعني الروح القدس بيعمل فينا إيه؟ يبكت وكلكم دقتوا المعنى ده تبقى مثلا في حد زعلان منك تلاقي نفسك إيه؟ في نار بتاكلك أنا غلطت أنا ضايقته أنا لازم قلت كلمة ملهاش لازمة أنا هحاول أصالحه وتصلي وتفرك حلو هو ده النهار لأن دي لو مش موجودة اللي يزعل يتفلق لكن النار دي هي اللي بتوعيك انه ما يصحش تسيب حد زعلان لأن ربنا موصيك على الناس فيبقى النار هنا بتعمل ايه بتبكت ما صلتش تلاقي النار شغالة ما صلتش ليه برضو كده ده المسيح قال اسهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة تبكيت مش عارف مثلا أهملت في إنجيلك أو في خدمتك تلاقي التبكيت شغال تبكيت هنا غير الجلد فيلينج غير شعور الذنب ليه شعور الذنب يخنق الواحد ينكد عليه التبكيت يخليك تتوب ويخليك فرحان يبقى في اتجاهين عكس بعض شعور الذنب ياخدك في حتة ضلمة يخنقك التبكيت الروحي لأن الروح القدس المبكت هو ذات الروح الايه المعزي فهو بيبكتك بيعزيك فتلاقي نفسك عندك سلام خدت موقف صلحت خطيتك قدمت توبة لكن القلب مرتاح يبقى هنا حرارة الروح أولا تبكت ربنا يسوع له المجد لما وصف التبكيت قال إيه متى جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة أنا هشرحها ببساطة لكن ده طبعا موضوع إيه ممكن ناخد فيه كتير على خطية ببساطة إنك لما بتغلط الروح القدس بيقول لك ليه عملت كده يلا بسرعة صلح توب صلي سيب الخطية إنما المسيح لما وصف إزاي بيبكت على خطية قال لأنهم لا يؤمنون به أتاري كل الخطايا مرتبطة بكلمة واحدة اسمها الإيه؟ الإيمان ليه؟ هو أنت لما تكره دي قضية إيمان؟ آه لو أنا مصدق أن ده ابن ربنا وربنا بيحبه قوي معرفش أكرهه لو أنا مصدق أنه ربنا هو الديان مش هعرف أدين إذا كل الخطايا ريليتد لعدم الإيمان مرتبطة بعدم الإيمان لو الإيمان زاد كل الخطايا تقع وعشان كده احنا بنقيس إيماننا بكتر خطايانا فانت طول ما في خطايا يبقى الإيمان ضعيف فهنا بيبكتك الروح القدس على ضعف الإيمان اللي بيها انت بتغلط كتير بتفكر غلط وبتدين الناس وبتغضب وبت... كل ده لأن الإيمان قليل حتى الكبرياء عدم إيمان لأن أنت لو شايف ربنا كبير قوي هتلاقي نفسك صغير لكن أنت مش شايف ربنا مفيش إيمان فأنت شايف نفسك يبكت على بر يعني إيه يبكت على خطية صح واضحة لكن يبكت على بر ما عملتوش وده فرق بقى بين الروح القدس والضمير الضمير ينخسك على خطية لكن ممكن ما ينخسكش على بر يعني ايه مش هيقول لك ليه ما صليتش طول الليل يعني لا كويس قوي يعني كتر خيرك انت يعني راجل كويس فضميرك مش هيتعبك انما الروح القدس هيقول لك لا كان المفروض تدي وقت اطول ده مش الضمير العادي لان الضمير العادي لا يبحث في وصية الله بيدور بس ايه العرف بيقول ايه الاخلاق العامة تقول ايه الضمير العادي يتشكل بالمجتمع الروح القدس ما يتشكلش الروح القدس ده صوت ربنا فهيفضل يطالبك ببر هتعمل حاجة كويسة هيقول لك كويس بس كمان كان ممكن تعمل كده يبقى دايما بيبكتك على بر بر بين قوسين ما عملتوش بر في الصوم بر في الصلاة بر في الجهاد الروحي بر في التوبة بر في الخدمة يعني ايه الصح اللي ما تعملش يبقى بيبكتك على غلط بتعمله ويبكتك على صح ما بتعملوش فهمتوا الفكرة برضو لما حط كلمة بر ربنا يسوع ربطها بمعنى غريب قال لأني ذاهب إلى أبي ولا ترونني أيضا عارفين دي معناه إيه مقياس البر ربنا يسوع نفسه فالتلاميذ طول ما كان المسيح قصاد عينيهم بيقيسوا نفسهم عليه فدايما شايفين ايه لا مش عاملين زيه هو البر كله هو الوحيد البار فقال ما انا بقى لما اصعد للسماء الروح القدس شغلته يستحضر صورتي قصاد عينيكم طول الوقت فهمتوا الفكرة فيبكت على بر ازاي طول الوقت الروح القدس بيزن جوايا وجواك يقول لك ربنا يسوع ما عملش كده ربنا يسوع ما كانش بيقول كده ربنا يسوع الزن مستمر على بر المسيح فتبص تلاقي انت مش قادر ترتاح الا لما تبقى شبه المسيح مش هيسكت الصوت الجواني ده الا لما تبقى شبهه طبعا زي تاخد العمر كله يبقى يبكت على خطية يعني الغلط ينخسك والصح اللي ما بتعملوش قياسا على المسيح برضه هيبكتك ويبكت على دينونة ده كل ده نار خلي بالكم اهي النخسة دي او التبكيت ده شعور زي ايه في حاجة في حرقان جوه كده في نار جوه النار الثالثة او النوع الثالث في التبكيت يبكت على دينونة يعني ايه العذر الجاهز لكل الناس في داخل ضمائرهم خلي بالكم الشيطان خلاني اعمل كده او كل الناس بتعمل كده يقوم الروح القدس يرد على طول يقول لك الشيطان دين وكل اللي هيمشي وراه هيقع عليهم دينونة فاوعى تقول الناس بتعمل كده او الشيطان خلاني اعمل كده حجة فالصة يبقى بيبكت على دينونة يعني ايه يعني بيقولك ما تعذرش نفسك ما تتلككش ما تتحجكش لأن ما تقولش الشيطان خلاني الشيطان دين دين يعني أدان أدين يعني اتكسرت سلطته فانت عمال تقول الشيطان ليه انت المسؤول دلوقتي انت ممكن تبقى قديس انت ممكن تاخدها جد انت ممكن تبقى شبه المسيح انت ممكن تبطل خطية فلما الروح القدس يلاقي العقل الباطن بيقول الشيطان او الناس يعلى صوته ويبكت ويقول ما تقولش كده الشيطان اتغلب والناس دول هتمشي وراهم هيودوك جهنم فيبكت على دينونة يعني يقول لك احذر من الدينونة ما تقوليش كل الناس بتجيب سيرة الناس فأنا بجيب سيرة الناس طب كل الناس رايحة جهنم عاوز تروح جهنم يبقى ادي صوت الروح القدس يبقى تعبير النار أولا هو تعبير التنخ... التبكيت والتبكيت له ثلاث جوانب وشغالين طول الوقت على فكرة لو فحصتوا قلوبكم هتلاقوا كده هتلاقوا ان انت لما بتزعق زيادة قلبك بيوجعك بتتضايق الروح القدس بيبكتك ولما تقعد يومين ثلاثة كسلان صلاة وإنجيل وخدمة بتبقى متضايق في نار جوه ولما تتحجج وتتلكك ما بتبقاش مرتاح برضو الصوت بيقول ايه بطل تح... عذر انت هتتسأل في الاخر اديكم صورة اخرى من صورة النار الداخلية دي حصلت مع ارميا النبي ارميا النبي كان شخصية حساسة وفي زمنه كان يوعظ محدش يعبره ما ياخدوش على كلامه فصعبت عليه نفسه فقال مش هوعظ ولا هخدم تاني كلما تكلمت صرخت ناديت ظلم واغتصاب كلمة الرب صارت لي للعار وللسخرة كل النهار يعني قاعد أقول يا جماعة كفاية ظلم كفاية اغتصاب كفاية خطية وفي الآخر اللي جاي لي إيه عار وسخرة يعني رد فعل الناس ايه بدل ما يتوبوا يتريقوا عليه ويسخروا منه فقلت لا اذكره ولا انطق بعد باسمه خلاص بقى اللي يغلط يغلط واللي يمشي صح يمشي صح انا مالي فكان في قلبي كنار محرقة هي ده الروح القدس انت كخادم ممكن يجي لك وقت تبقى يائس تبقى محبط تحس ان محدش سامع بس الروح القدس اللي جواك مش هيسكت هيولع فيك هيولع فيك داخليا هتلاقي نفسك مش قادر مش قادر تسكت طب الناس مش بتسمع مش مهم هقول تاني يمكن يسمعوا كنار محرقة محصورة في عظامي فمللت من الإمساك ولم أستطع يعني ما قدرتش أمسك أكتر من كده ما قدرتش أمنع نفسي من الكلام يبقى النار الداخلية دي تبدأ بالتبكيت وتنتهي بحرارة الخدمة ركزوا معايا في المعنى ده أحبائي الشخص السخن في توبته مع ضميره بيبقى خادم سخن لأنه ما بيقدرش يسكت لازم يلهب قلوب الناس لأن هو نفسه قلبه ملتهب زي الجمرة الحمراء الصغيرة اللي تخلي كل الفحم الأسود بعد شوية إيه يسخن ويلتهب يبقى تبدأ بتبكيت داخلي بضمير صاحي بروح قدس يبكتك وتنتهي بأنك إيه لا تستطيع السكوت والنار اللي جواك تطلع لبر من هنا نفهم التعبير اللي بيقول إيه لا تطفئوا الروح جت في تسالونيك الأولى 5 19 للأسف واقعيا أغلبنا بيطفي الروح بمعنى إيه اللي معطلنا في الامتلاء الروحي هو عملية إطفاء الروح ومعلش هقولها بالتفصيل الحتة دي في أربع أنواع من الخطايا اللي تطفي الروح طبعا كل الخطايا تطفي الروح لكن أنا هقسمهم أربع أنواع عشان يرتبط في ذهننا أن كل خطية من النوع ده نتيجتها الوحشة أن الروح القدس ينطفئ الروح القدس يعني ينطفئ يعني لما تيجي تصلي تبقى إيه ناشف تيجي تخدم بليد خيبان فاتر تيجي تروح الكنيسة مفيش حاجة ليها طعم ايه ده لانك طافي الروح طفيها ليه اولا خطايا اللسان اول مجموعة خطايا تطفئ الروح خطايا اللسان كل كلمة بطالة تطفي الروح شوفوا بقى كمية الكلام الفارغ اللي احنا ساعات نقوله في اليوم كلام في السياسة يطفي الروح كلام نكت يطفي الروح كلام حكاوي ملهاش لازمة يطفي الروح ده ده يطفي شوية لكن في حاجات تطفي أكتر إدانة لا ده مفعولها فظيع في إطفاء الروح غضب وكلام جارح ده يطفي الروح بشدة يبقى احنا بنعمل ايه ممكن نطلع من صلوة حلوة ولا قداس حلو ملتهبين كويس جملتين يطفي الروح ضيعت ساعتين هي بتبقى كده صدقوني جملتين يضيعوا ساعتين ليه يعني انت طالع من القداس تقول الكلمة دي ضيعت كل حاجة طفيت روحك عشان كده كانوا أبائنا يبقوا خايفين وحريصين جدا يخافوا من لسانهم واحد مرة من القديسين كان بيهرب من الناس بزيادة فأبوه الروحي قال له يا ابني أحيانا لا يكون الهرب من الناس هو الحل لكن اتعود أن تهرب من هذا شاور له على لسانه قال له يعني يجوز لازم تبقى وسط ناس تحكم الضرورة أنك تبقى وسط الناس إنما وسط الناس اتعلم تهرب من ده ده ما يغلطش قدرت تقفل على نفسك وتبعد خير ما قدرتش يبقى تقفل ده يبقى هنا ضرورة من ضرورات الامتلاء بالروح انك ما تطفيش روحك بكلام بطال ده كلام عملي اللي بقوله ده أرجوكوا خدوه محك عملي الصوم ده مليان مجالات للامتلاء الروح كل قراية وكل مطانية وكل صوم انقطاعي وكل تنهد وصلاة كل ده يملانا بالروح طب ليه مش بنحس ما بنلحقش يا دوب نشد الشدة ونقول وراها جملة خيبة تقيلة تطفي كل اللي انت عملته فاحنا مش ملحقين نمتلئ زي واحد بيعبي ازازة وعامل فيها خرم من تحت وعمالها تشر تاني مجموعة خطايا تطفئ الروح خطايا الفكر أول ما فكرك يشرد في أشياء عالمية ينطفئ الروح على طول زي بالظبط جايب شوية مية وحاطط على الشورية تخيلوا المنظر طب ما خلاص ده لازم تولع تاني سرسوب مية هينزل على الفحمة الولعة دي طب ليه كده ليه فين البخور هيطلع ازاي بعد كده يبقى خطايا الفكر تاني مجموعة مزعجة تطفئ الروح ودي للأسف ساعات ما نرصدهاش يعني خطايا اللسان سهل رصدها مش كده الواحد بياخد باله انه قال كلمة ملهاش لازمة لكن خطايا الفكر احيانا الواحد يفضل سرحان في حاجات وما خدش باله انه مخه طلع بره سرحان في ايه في خطايا شهوات في طمع في فلوس في ادانه في انتقام في تذكر شر ملبس الموت في غيره مره ما كل ده افكار هو من بره ما بيغلطش اه بس هنا شغال فبيطفي الروح برضه يبقى ده تاني مجموعة تالت مجموعة تطفئ الروح خطايا الفعل خطايا الفعل لو عملت حاجة غلط مش بس باللسان ولا بالفكر لو الفعل الفعل ان انت زقيت شخص مثلا او آه يعني غلط بأي طريقة فعلية او خطايا عدم الفعل يعني ايه هنا عدم فعل البر بمعنى لقيت واحد غلبان وربنا عاوزك تهتم بيه طنشته ينطفئ الروح يعني الكاهن اللي عدى جنب الراجل اللي بيموت مجرد ما عدى الراجل لو كان ملتهب بالروح قبل ما يعدي مجرد عدى الراجل ده انطفأت روحه لأنه أهمل هذا المسكين لأن إرادة الله أنه كان ينقذه يبقى في خطايا أحيانا تبقى إيه عدم الصح من يفعل من يجد أن يفعل حسنا ولا يفعل دي برضو تطفي الروح اهتمام بأهل بيتك أهملته تنطفئ روحك واجب مهم ما عملتوش تنطفئ روحك عشان كده يا أحبائي الشكوى المزمنة مش بنحس بالحرارة فهمتوا ليه مش بنحس بالحرارة عندنا مصيبة من الأربعة دول على الأقل ما كانش الأربعة من هنا الممتلئين بالروح معلش ركزوا في المعنى أرجوكم مصحصحين قوي عشان حاسين بحاجة غالية مش عاوزينها تروح عشان داقوا الحرارة مش عاوزينها تروح فلا عاوزين فكرة ولا كلمة ولا تصرف ولا فرصة خير تروح منهم عشان يظل الروح ملتهب وتبقى النار نار آكلة تاكل قلبهم ومشاعرهم فلما يصلي يصلي بحرارة ولما يخدم يخدم بحرارة ولما يقعد مع الناس يلاقي صيت حب للناس ما هو كل ده اسمه الحرارة هو ده النار هي دي الروح القدس ثمر الروح ليه لما تقعد مع الناس تبقى زهقان منهم الروح القدس مطفي ليه مش عارف تحب مخدوميك الروح القدس مطفي ليه مش مطلع الكنوز اللي في الإنجيل الروح القدس مطفي ليه مطفي دور في الليست هتلاقي حاجات كتير قوي تطفيه النار لما تلتهب احنا قلنا التبكيت او التنقيه او التوبة دي كلها نفس الفكرة نار الروح القدس كمان تلهب القلب بالحب الشخص الروحاني الممتلئ بالروح ممتلئ حب لله يعني تقدر تعرف الحرارة الروحية من درجة حبك للمسيح نفسه شوفوا في آخر النشيد ما هو النشيد ده سيمفونية حب بين نفس عاشقة للمسيح وبين المسيح العريس يقول ايه مياه كثيرة لا تستطيع شوفوا التعبير أن تطفئ المحبة يبقى المحبة نار النار دي ايه دي نار الروح القدس مية كتيرة ما تطفيهاش يعني ايه تيجي افكار تيجي شهوات ما بتطفيش لان واحد واقف لده كله ملتهب حب بالله فما فيش حاجة موقفاه السيول لا تغمرها ازاي في نار السيول ما ما تطفيهاش اه نار الحب اللي بيحب ربنا قوي مهما جت حروب عليه ما تطفيش إن أعطى الإنسان كل ثروة بيته بدل المحبة تحتقر احتقارا يعني المحبة مش مجرد شوية فلوس لا ولا عطاءات ولا خدمة وجري رايح راجع لا لا لا لا مرثى أنت تهتمين بأمور كثيرة الحاجة إلى واحد أنا عاوز قلب سخن يحبني أنا عاوز قاعدة تحت الرجلين أنا عاوز واحد يتكيف بكلامي شوية الأكل ده أنا أجيب ملايكة يعملوه فهنا ايه الحب هو النار احنا لسه ما دقناش النار دي النار دي هي اللي خلت شوفوا احنا لما نقول في القداس كل يوم اليومين دول الصوم والصلاة هما اللذان عمل بهم الأبرار والصديقون ولباس الصليب وسكنوا في الجبال والمغاير شو من أجل عظم محبتهم ايه النار اللي فيهم اللي خلتهم يعملوا كده مين قال لهم يعمل كده في قانون بيقول اعملوا كده ده ما فيش قانون في أب روحي بيقول لابنه لازم تدخل في الجبل ما فيش كلام زي كده إنما ليه مشوا السكة دي وليه عاشوا العيشة الصعبة قوي دي في قمة الفرح النار اللي جوه الحب الإلهي إن ما ننساش لما أبونا أنطونيوس قال لنا زمان ميل على البابا كرولوس في يوم كده افتتاح الكاتدرائية وقال له سيدنا النهاردة يوم مجد كان هيلاسلاسي واقف بقى وعبد الناصر وبتاعه فميل البابا كرولوس عليه قال له يا ابني ما يجيش جنب ليلة في الطاحونة يعني الطاحونة أحلى من وقفتك وسط ملوك ورؤساء طبعا طبعا ليه حب نار حب الموضوع ما ولا يفرق الكرامة ولا المنظر ولا الجرايد ولا كل ده كلام فارغ بالنسبة له اللي حاب ربنا يعرف انه ساعة خلوة احلى من الدنيا كلها لكن احنا عندنا النار دي ولا لا مش عايزين نقول كلام نظري احنا كله اللي بنعمله في الصوم تسخين عشان تلتهب قلوبنا بنار الحب الالهي نغير من اللي سبقونا كده عشاق المسيح احنا كنيسة بتعشق ربنا شهداء بيعشقوا ربنا رهبان سواح كل دول حياتهم حب يقول في أرمية برضو اذهب ونادي في أذني أورشليم قائلا هكذا قال الرب قد ذكرت لك غيرة صباك خلي بالكم التعبير ده محبة خضبتك بيكلم أورشليم كمؤنث ذهابك ورائي في البرية في أرض غير مزروعة تصور ربنا يبص على عمرك كله يقول لك عارف أنا أكتر لحظة شايفها في عمرك لما كنت شاب صغير وفي ليلة قعدت تصلي بحرارة ونسيت نفسك كل عمري ده مش جايب منه غير دي ما قال لي ما أنا أصلي بفتكر دي غيرة الصبا محبة الخطبة الحرارة دي عندي توزن كتير قوي تقول لي بعد كده خدمت وبقيت أمين خدمة وطلعت أكتر من العشور ورايح راجع في الكنيسة وهوسة وهيصة مش زي الليلة دي ايه ده يا رب ده ده انا فاكر ان انا دلوقتي احسن من زمان لا اقول لك لا اليوم ده والقعدة دي هي دي اللي كان نفسي تكمل فيها على طول بس للأسف أصبحت ذكرى ذكرت لك غيرة صباك يا ترى في كل واحد فينا ربنا بيفتكر له أنهي يوم أنهي لحظة اللي ربنا يقول له لو ترجع تذكر من أين سقطت عندي عليك أنك إيه تركت محبتك الأولى أنت بتخدمه شاطر وبتروح وبتعمل ده بيكلم أسقف إنما لا مش ده اللي أنا عاوزه في حاجة راحت حلوة كانت نار جواك اتطفت من هنا نقول يا أحبائي التكريس بكل صوره هو ثمرة من ثمار الامتلاء بالروح القدس التكريس الصح والتكريس ده لا يعرف لبس ولا يعرف راجل من ست ولا يعرف سن خلي بالكم بقى التكريس عند ربنا لا يعرف شكل ولا سن ولا لبس ولا اي حاجة التكريس ده درجة امتلاء حرارة داخلية تخلي الواحد ايه ملتهب تماما بربنا النار وكلة نار آكلة وكل عقله وكل قلبه خلاص ده ممكن يكون عايش وسطينا وبيشتغل بس يسبقنا كلنا لأنه قلبه وعقله متكلين في ربنا بيحبه من كل القلب يبقى الحب كل القلب من كل العقل والقلب والفكر والقدرة ده اللي ربنا طلبه زمان ولسه بيطلبه لغاية دلوقتي تحبني من كل حاجة فيبقى النار الروح القدس كلت كل المشاعر وكلت كل الأفكار فكل أفكارك في ربنا مرة يحكوا على القديس يوحنا القصير جاله وقت كده ما كانش بيعرف يركز إلا في ربنا فيخبط واحد عليه على قلايته أغابي يا أبي يفتح أيوة يا ابني القفف يا ابونا عشان نبيعها حاضر يا ابني مسافة ما يدخل القلاية يعني بس ينسى ينسى مش لأنه ألزهايمر لأنه مكمل مزاميره لأن النار واكلة قلبه فما مشدود لربنا خمس دقايق أغابي يا أبي أيوة يا ابني القفف حاضر يا حبيبي يدخل يسرح النار شغالة فضل كده تلات أربع مرات فاتكسف انتبه في رابع مرة تقريبا قال له يا ابن اعمل معروف ادخل خد اللي انت عاوزه سيبني في حالي مش عارف اركز في حاجة تانية شوفوا النار بقى لما تاكل القلب مش عارف اطلع بره ربنا مش عارف افكر في حاجة غير ربنا مش عارف انفعل بحاجة غير ربنا مين يوصل لكده بخته اللي اللي عايش العيشة دي اللي عايش العيشة دي ده أسعد إنسان في الدنيا ده اللي مستطعم السما طول الوقت ده اللي قصده المسيح لما قال ملكوت الله داخلكم ده اللي بنقوله ليأتي ملكوتك كل يوم في أبانا الذي نقول له عاوزين نوصل لكده نار آكلة تأكل كل ما في داخله الفضيلة تتولد في الحالة دي النار لما تفضل تاكل تولد فضائل بقى تنقي القلب فيطلع من القلب بقى ايه كل حاجة جميلة تلاقي القلب الملتهب بالحب الإلهي يشفق جدا على الناس يونان النبي نبي يجوز امتلأ بالروح في وقت بس ساعة ما جاله صوت الرب إلى يونان اذهب نادي على نينوى ما كانش ممتلئ بالروح فكاره نينوى وسنينها وراح نام ومش عاوز يصلي والحكاية مطفية على الآخر وربنا يصح فيه ويناهد فيه والناس تقول له قوم صلي ما فيش فايدة فربنا قال عشان نولع النار اللي في قلبه تاني أعد حوتا وصومه بالعافية وخلاه يصلي بالعافية عشان يرجع يلتهب بالنار تاني وبعدين يونان قال له ما نعمل فيك ايه انت تشفق على الناس انا مش قادر اشفق زيك انت اعلى مني قوي انا بحبك يا رب بس انا مش طايل اللي انت فيه ازاي تقدر تشوف الناس كده ازاي انت حنين على البشر كده دول مجرمين دول خطاة يقول له لا دول ما يعرفوش منهم من شمالهم انت اشفقت يا يونان على يقتين بنت يوم وبنت ليلة كانت أب أفلا أشفق أنا على نينوى المدينة العظيمة يبقى خلي بالكم لما النار تاكل قلب الواحد بيبقى طيب جدا وبيبقى شفوق جدا ليه ما هو قلبه متاكل في ربنا فبيبقى بيبتدي بقى ايه فضيلة الشفقة او الرحمة او الحب او كل ما يتسم قلب الله به يبتدي يبان عليه عرفت ليه القديسين حلوين لان هم ابتدوا يظهر عليهم جمال ربنا طيبة ربنا رحمة ربنا الواسعة بتبان عليهم فتلاقيهم ايه ده قلب واسع قوي ومخ كبير قوي وطيبة ملهاش آخر جابوا كلام ده منين من النار اللي واكلة القلب والعقل كمان حرارة التوبة لما زلنا بنتكلم عن الروح القدس النار الروح القدس النار يخلي قلبي سخن الصلاة سخن الخدمة سخنة كل حاجة في الحياة سخنة وقلنا عشان كده الكتاب بيقول ما تطفيش الروح وفهمنا بنطفيها خطايا لسان يا فكر يا فعل يا عدم فعل ولقينا أن نتيجة الحرارة دي يزداد القلب تعلقا وتكريسا وده الغرض الإلهي أن كلنا في الآخر نختفي في ربنا ندوب في ربنا ما نشوفش غيره لست أحتسب لشيء ولا نفسي سمينة عندي حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع نار الغيرة على خلاص النفوس نفس النار اللي تخليك عاشق للمسيح والنار اللي تاكل أي خطية جواك تبكتك وتنخسك وما تسيبش لا خطية ولا بر ما عملتوش ولا دينونة نفس النار دي ليها شكل تالت أو انعكاس تالت انك يبقى جواك غيرة على الناس قديس بولس يقول ايه اغار عليكم غيرة الله يا ساتر اصل انا حاسس بان ربنا اله غيور يعني ايه اله غيور يعني بيغير على شعبه بيغير عليك وتصور لما يلاقيك مشغول بحاجة غيره بيغير تجاوزا اقول تصوروا زوجة غيورة لما تلاقي جوزها بس على التليفون خمس دقايق ده في ستات لو حتى بيكلم راجل خمس دقايق ما تقعد معايا غيرة بقى واخدين بالكم إلهنا إله غيور نفس التعبير ده قاله القديس يعقوب يقول الروح الذي حل فينا بيغير علينا بس ترجمة يشتاق إلى الحسد يعني الروح القدس لما يلاقيك ملهي في حاجة تاني بيغير يقول لك وتسيبني طب أنا أنت عاوز إيه عاوز فرح هديك فرح أكتر عشان كده يقول لك لذلك يعطي نعمة أعظم الدنيا هتديك إيه هيدوك شوية كلام حلو أنا هعزيك وأفرحك أنا هملأ قلبك أنا هسعدك بس خليك معايا ركز معايا إلهنا إله غيور نفس الغيرة دي النار اللي في قلب ربنا تدلق في قلبك فتلاقي نفسك غيور مش مستحمل ان في واحد يبعد عن الكنيسة مش مستحمل واحد يهلك مش طايق الفكر طب ما هو متعب طب ما هو ولو ما ينفعش طب واحد على مية ما استحملش يترك التسعة وتسعين ويذهب يبحث عن الخروف الضال ليه غيرة مقدسة الغيرة دي نار أغار عليكم غيرة الله لأني خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح كلها تعبيرات إيه غيرة وخطوبة رومانتك فيلينجز يعني حاجة كده رومانسية جدا أيوة بولس كان رومانسي بتول آه بس رومانسي جدا لأنه مليان حب حب ربنا جدا فبيقول لازم تحسوا انه عريس وانتوا عروس وفي غيرة في الموضوع عريس بيغير على عروسته وهفضل انا غير عليكم عشان عاوزكم ما تشوفوش غيره وما تعرفوش غيره وما تبصوش لغيره ويبقى مالي القلب والعقل زي ما هو مالي قلبي وعقلي من هنا يقول حسنة هي الغيرة في الحسنى يعني لما تغير من واحد بيصلي اكتر حلو بتغير من واحد مدي عمره لربنا حلو لما تغير من ناس بتعطي بسخاء حلو لما تغير من واحد اقتنى تواضع تقول يا بخته لكن تغير من واحد غني تبقى مغفل تبقى ليه تعمل في روحك كده تغير تغيري من واحدة جميلة جميلة يعني ايه مش هتدخل القبر دي يعني ولا ايه ليه تبصوا للحاجات دي غيرة في الحسن خلينا نغير صح لما لقوا في ناس بتتبارى في تجميع الخير للفقراء في القرن الأول في ناس كانت سخية جدا وهم فقراء ويجمعوا الفقراء أورشليم فبيقول إيه أعلم نشاطكم الذي أفتخر به من جهتكم لدى المكدونيين إخائية مستعدة منذ العام الماضي وغيرتكم قد حردت الأكثرين لما تسمع عن واحد موظف بيدفع نص فلوسه لربنا وللفقراء وهو موظف على قده وعايز بالكاد مش دي تحردنا شوية مش دي غيرة يبقى هنا الغيرة دي كلها أساسها إيه دي نار دي ملهاش معايير وقواعد النار ما تقدرش تقول لها امشي كده وامشي كده النار تاكل اللي في وشها فتاكل المشاعر وتاكل أفكار يطلع منها عطاء بسخاء يطلع منها خدمة سخنة يطلع منها أشكال كتير أوي آخر كلمة بقى إيه لهذا السبب أذكرك أن تضرم تضرم أيضا موهبة الله التي فيك بوضع يدي عارفين بتوع الذرة ولا بطلوا الذرة في البلاد دلوقتي اللي يقعد إيه يهوي إحنا عاوزين لمؤاخذة نقعد نهوي شوية ليه لأن الذرة ملهاش طعم يعني اللي احنا بنعمله ده ملوش طعم صلواتنا ملهاش طعم خدمتنا ملهاش طعم لأن الحكاية ناشفة مفيش نار في الموضوع تضرم هي المعنى ده تضرم يعني تولع النار انت واخد الروح القدس ولع بقى الشرارة موجودة إنما فتيلة مدخنة ادي الحال فتيلة مدخنة هو لا يطفئها من اتضاع المسيح ما بيقولش سيبكم منه ده ما بينوش فايدة لا يفضل باقي عليك حتى لو فتيلة مدخنة طب وبعدين عشر سنين عشرين سنة تفضل فتيلة مدخنة امتى تبقى نار اكلة بدل الشرارة موجودة ليه ما تهويش ليه ما ما تسخنش فهنا بولس لانه سخن بيقول لابنه تيموساوس بفكرك أذكرك أن تضرم موهبة الله التي فيك بوضع يد اللي ابتدت في الميرون وزادت في الكهنوت الاثنين كانوا وضع يد في الأول دي موهبة دي نعمة موهبة الروح القدس هبة من الله لكن النار ده دي ممكن تطفيها أو تضرمها بنفس المعنى يقول له لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك لأنك إن فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا لإلهنا كل مجد